قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين من فيها الشفاء تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء مع المصطفى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا حبيبي وأخويا وأختي الفاضلة حس إن احنا داخلين على حبيبنا صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة وزي ما بنقول كل مرة اوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم لكن قبل ما ندخل لليلة دي على النبي عليه السلام واحنا لسه على الباب بنخبط بسألكم أخبارنا إيه مع بر الوالدين يا ترى كنا بنقبل إيديهم الأسبوع اللي فات ولا نسينا ولو كنا نسينا وانت قاعد دلوقتي وانت قاعدة دلوقتي بقول بالله عليكم اللي جنب امه او ابوه او الاثنين بوس ايديهم بوس ايديهم عشان ربنا يكرمك بوس ايديهم عشان ربنا يكرمك ان شاء الله يوفقك دنيا واخره وعشان الام والاب لو رضيوا عنك ربنا هيرضى عنك رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما واللي ما- يعني ام وابوه ماتوا يعني يدعي لهم دلوقتي ان ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسامحهم واللي كان مسافر ولا حاجه يعني ينوي ان شاء الله بعد الحلقه يتصل بيهم وي- ويقول لهم والله انا اتمنى ان انا اعرف اقبل ايديكم دلوقتي طب يا امي حط ايدك على السماعه وانا هقبل السماعه معلش يعني هي مش دروشه بس يعني فعلا حسسهم كده ب- بقيمتهم ومكانتهم يعني انشكر لي ولوالديك تعالوا بقى نخش الليله دي على حبيبنا صلى الله عليه واله وسلم دخلنا على النبي فلقيناه قاعد مع بعض الصحابه وبيعلمهم ادب جميل قوي قوي وخلق رفيع جدا من اخلاق الاسلام وحبيبنا صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق يا سلام الحديث نفسه هو قمه في الاخلاق لان النبي ما جاش قال انا بعثت ل... ل... ل... ل... عشان ابتدئ يعني ايه الف الاخلاق او ان انا لا انا اللي هجيب الاخلاق وبس قال اتمم فلم ينكر جهد الأنبياء من قبلي وده كان قمة الخلق من النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا جاي عشان أتمم هم دعوا إلى الأخلاق وأنا جاي أتمم الأخلاق صلى الله عليه وآله وسلم اللي ربنا زكاه قال وإنك لعلى خلق عظيم قاعد النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الصحابة وبيقول لهم كما عند الطبراني في كبير بإسناد حسن بيقول لهم أحب عباد الله أو أحب الناس إلى الله أنفعهم وأحب الأعمال إلى الله وركزوا معايا بقى في الحديث العجيب دوت حديث عملت مرة محاضرة بعنوان أبحث عن إنسان فعلا الإنسانية كلها والأخلاق كلها والإسلام بجد الحقيقي العملي اللي هو الدين المعاملة هتلاقوه في الحديث دوت بيقول أحب الناس إلى الله أنفعهم وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تسد له أو تطرد عنه جوعا ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا ومن مشى ومن كف غضبه ستر الله عورته ومن كتم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه خدوا بالكم بقى شوف المعنى الجميل ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام يعني على الصراط وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم قوانين أخلاقية عظيمة جدا حطها في برواز واعرف ان هي دي اخلاق الاسلام يا ريت الحديث موجود في الطبراني في الكبير باسناد حسن واللي مش هيعرف يوصل للطبراني يجيب صحيح الجامع للشيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعه هيلاقي الحديث موجود في المجلد الاولاني برقم 176 رقم 176 ده رقم الحديث هتلاقيه موجود في صحيح الجامع صوروا الحديث ده يا جماعه واكتبوه وعلقوه في برواز وحطوه قدامكم في عربياتكم في بيوتكم في مكاتبكم في شركاتكم في كي في اي مكان قولوا هي دي أخلاق الإسلام وهي دي أخلاق المسلمين التي جاء بها سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم عشان كده عنوان الليلة دي أو عنوان درس الليلة دي النبي وإدخال السعادة على الآخرين أو وإدخال السرور أي معنى بقى أنت عايزه يبقى إدخال السعادة على الآخرين النبي عليه السلام هو كان أكثر واحد على وجه الأرض بيدخل السعادة على الناس من حوله والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا تعالوا نشوف ازاي حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا على ان هو يحمل البشرى لكل من حوله في يوم من الايام امنا خديجه رضي الله عنها وارضاها اللي وقفت مع النبي في ساعات المحنه الشديده من بدايه البعثه ومن قبل البعثه لحد ما ماتت رضي الله عنها وارضاها بعد خروجها من شعب ابي طالب وكانت يعني سنها كبر وتعبت جدا جدا وما تخلتش ابدا عن النبي صلى الله عليه وسلم لحظه واحده وقفت معاه في وش العاصفة وواجهت كل المتاعب والمصاعب من أجل ابتغاء مرضات الله ثم من أجل حبيبها وزوجها ورسولها رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم وتيجي قبل الموت قبل موت أمنا خديجة يجي جبريل عليه السلام والحديث رواه مسلم يجي ويروح للنبي عليه السلام ويقول له يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني يعني ومن جبريل وبشرها ببيت في الجنة من قصب يعني من لؤلؤ مجوف من قصب لا صخب فيه ولا نصب يوم رايح النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جت خديجة رضي الله عنها وارضاها ويقول لها يا خديجة إن جبريل بيقرأ عليك السلام والمولى عز وجل سبحانه وتعالى يقرأ عليك أو يقرئك السلام ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب فالنبي كان حريص جدا على أنه يبشر أمنا خديجة بهذه البشرى العظيمة الجميلة ولكم أن تتخيلوا يا نساء المسلمين أن واحدة قبل موتها بأيام يجي لها السلام من ربها عز وجل فاطر السماوات والأرض ويجي لها السلام من جبريل أمين الوحي وأمير الملائكة واللي يبشرها بالبشرى دي سيد ولد آدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتيجي البشرى الجميلة دي ببيت في القصب في الجنة من قصب اشمعنى اللؤلؤ المجوف قالوا اللؤلؤ المجوف هو نفس فكرة عازل الصوت عازل الصوت ان الحاجة لما بتكون زجاج مجوف بيعزل الصوت لذلك لما بيعملوا شبابيك في فيلا او في اي مكان بيعملوا طبقتين ازاز وبينهم مفرغ من الهواء عشان يعزل الصوت فقالوا لان امنا خديجة عمرها ما احوجت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام ان هو يرفع صوته عندما يطلب منها شيء إن كانت زوجة مطيعة عمرها في حياتها ما خلفت النبي في اي شيء فوفرت له الهدوء في بيته فلما وفر وفرت الهدوء ده كله لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم جالها بيت في الجنة وكل بيوت الجنة هادية لكن مبالغة في الهدوء يبقى البيت بتاعها كمان معزول عن الصوت كله معمول من قصب من لؤلؤ مجوف لا صخب فيه ولا نصب يجي في يوم من الأيام أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها تتهم التهمة الشنيعة التي قالها عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين واتهمها في عرضها وشرفها مع صفوان بن المعطر السلمي وكان بيسمى هذا الموضوع ب يعني قصة الإفك أو أو حادثة الإفك وتفضل يفضل الوحي منقطع لمدة شهر كامل لا يتنزل على النبي أي شيء وهو عارف زوجته عائشة الطاهرة النقية التي نبتت في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي ومش قادر يقول حاجة لأن ما فيش وحي نزل عليه وفجأة لما راح النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة في بيت أبيها أبي بكر وبدأ يحصل حديث ما بينهم الموضوع طويل هنتناوله إن شاء الله في درس من الدروس وفجأة نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وقد سري عن النبي وقال يا عائشة أبشري فقد أنزل الله عز وجل براءتك من فوق سبع سماوات فقالت أمها قومي فاحمدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا والله لا أحمد رسول الله ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي من فوق سبع سماوات فكان النبي حريص جدا على أنه يحمل البشرى ديت لأمنا عائشة التي نزلت براءتها بعدما الآلام والأحزان كادت أن تفتت كبد أمنا عائشة أن هي البريئة الطاهرة المطهرة ورغم ذلك تتهم هذه التهمة وتنزل براءتها في عشر آيات من سورة النور تتلى في محاريب المسلمين إلى يوم القيامة بفضل الله فتصبح براءة أمنا عائشة مسطرة في كتاب الله سبحانه وتعالى وهو هو النبي صلى الله عليه وسلم لما كعب بن مالك هو واتنين تاني من الصحابة تأخروا وتخلفوا عن غزوة تبوك وبعدين نزلت براءة المولى عز وجل وتوبة الله عز وجل لكع على كعب بن مالك والاتنين التانيين اللي معاه وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر كعب بن مالك فإذا فلما دخل عليه كعب بن مالك بعدما علم أن الله عز وجل قد تاب عليه من فوق السبع سماوات قال له النبي يا كعب بن مالك أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك الله كلمة جميلة قوي الكلمة دي يا حبايبي نفسي أقولها النهاردة لبنت مسلمة تكون لسه ما لبستش حجابها وتقول كده في لحظة صفاء ونقاء إن شاء الله من بكرة هلبس حجابي أقول لها أبشري بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك وشاب ما كانش بيصلي فقال والله يا شيخ إن شاء الله من النهاردة هصلي فأقول له أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك واحد كان وقع في ذنوب وعلاقات محرمة أو بيعمل أي حاجة غلط وقال إن شاء الله توبة نصوحة من الليلة دي نقول له أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك وهو النبي صلى الله عليه وسلم اللي بشر أصحابه صلى الله عليه وسلم بجنة الرحمن وقال في الحديث الصحيح أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة لحد ما عدى العشر المبشرين بالجنة وعلى فكرة لما تتبعت في من خلال بعض الكتب عندي آه، كم واحد بشر بالجنة لقيت ان النبي بشر 40 واحد بالجنة 40 واحد بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم صراحة بجنة الرحمن سبحانه وتعالى وهو هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي في يوم من الأيام بشر أبا بكر الصديق بأن هو يوم القيامة مش يخش الجنة وبس لا ده سينادى عليه من أبواب الجنة الثمانية يقول صلى الله عليه وآله وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة الثمانية خدوا بالكم فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب, من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة فأبو بكر الصديق قال له يا رسول الله ما على أحدهم من يعني من بد إذا دعي من أي باب فهل يدعى واحد من أبواب الجنة الثمانية يعني مش مهم إن إحنا ندعى من أنهي باب لكن عموما هو في واحد ممكن يوم القيامة يدعى من أبواب الجنة الثمانية قال أجل وأرجو أن تكون أنت هو يا أبا بكر وفي رواية خارج الصحيحين قال أجل وأنت هو الله أجل وأنت هو أنت أبو بكر ستدعى من أبواب الجنة الثمانية يا سلام ومش كده وبس ده بشرى بقى لكل أخت مسلمة فاضلة قاعدة قدامي دلوقتي نفسك تبقي زي أبي بكر لما يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة الثمانية حديث في غاية الرقة والروعة هدية من حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابن حبان بسند صحيح إذا صلت المرأة خمسها الصلاة الخمس وصامت شهرها شهر رمضان وحصنت فرجها وأطاعت زوجها دعيت من أبواب الجنة الثمانية من أيها تدخل الله أكبر نعيد الحديث مرة ثانية صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها دعيت من أبواب الجنة الثمانية من أيها تدخل الله أكبر والنبي صلى الله عليه وسلم هو هو برضه اللي بشر أمته الأمة كلها بأن كل مسلم هيموت على التوحيد وعلى الإيمان هيدخل الجنة حتى لو كان عنده ذنوب سيؤاخذ بها في النار ثم يخرج بعد ذلك إلى الجنة لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لن يخلد موحد في النار أبدا لا يمكن ما دام مات على التوحيد والإيمان حتى لو كان عنده بعض الذنوب أو المعاصي أو الكبائر وغير ذلك يعني هو في مشيئة الله إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه فإن لم يعفو عنه وعذبه فمآله في النهاية أنه لازم يخش جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وهو هو صلى الله عليه وسلم لقال في نفس المعنى ده من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة اللي يموت على لا إله إلا الله يدخل الجنة يقينا حتى لو كان عنده بعض الذنوب والمعاصي يؤاخذ بها وهو هو النبي عليه السلام اللي بشر بعض الصحابة بأن الجنة بتشتاق لهم مش ان هم من اهل الجنه وبس لا ده الجنه مشتاقه قال صلى الله عليه واله وسلم إن الجنة لا تشتاق إلى ثلاثة علي وعمار وبلال وفي رواية اشتاقت الجنة إلى ثلاثة علي وعمار وسلمان اجمع بين الروايتين يبقى أربعة الجنة مشتاقة لهم علي وعمار وبلال وسلمان الله أكبر الجنة هي اللي مشتاقة لهم ولما ثابت ابن قيس رضي الله عنه وارضاه في يوم من الايام نزل نزل قول المولى عز وجل يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون حبس نفسه في بيته لان هو كان هو اللي الخطيب بتاع النبي عليه السلام وكان صوته بيبقى دايما عالي فخاف ان يكون حبط عمله فلما ارسل النبي اليه سعد بن معاذ قال ما بك يا ثابت قال شر يا سعد كنت ارفع صوتي على النبي فاخشى ان يكون قد حبط عمله وانا من اهل النار فرجع سعد قال للنبي فقال له النبي ارجع فقل له لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة وفي النهاية والبشرات كثيرة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يروح النبي يخش على بلال ويبشره بأن هو لما دخل الجنة سمع صوت أقدام بلال قدامه في الجنة فقال حدثني بأرجى عمل عملته يا بلال فإني سمعت دفا عليك في الجنة فقال ما عملت عملا أرجى لي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما قدر الله لي يا سلام يعني اتوضى راح مصلي ركعتين جه بعد ساعتين ثلاثة انتقد وضوء اتوضى صلى ركعتين وهكذا أمر بسيط جدا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسمع صوت قدميه أمامه في جنة الرحمن سبحانه وتعالى أخوي وحبيبي تعالوا نكمل البشرات الجميلة تعالوا ندخل السعادة على كل الناس من حوالينا ولكن بعد الفاصل صلى على الحبيب
تعالوا نزور بيت الرسول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل إخواني وأحبابي ربنا يبارك فيكم جمعنا وإياكم على خير يا رب العالمين تعالوا ندخل السعادة والسرور على الآخرين أي إنسان في الدنيا يقينا والله بيحب أي حد يحسن إليه يتعامل معاه باحترام يتعامل معاه بحب تعالوا نشوفوا مثلا مثال بسيط أب راجع من شغله دخل البيت فهو داخل البيت كان ليه عنده أربع أولاد أو خمس أولاد فدخل فلقى واحد مشغول بيلعب على الكمبيوتر التاني عمال بيرسم حاجة التالت بيذاكر الرابع مش عارف بيعمل إيه بص لقى الخامس أول ما شاف والده في عز انشغالاته دي كلها قام ورحب بوالده قام وبس ايديه وسلم عليه الحمد لله على السلامه يا ابي نورت بيتنا يا بابا يا ابو ابي وسعيد جدا وقام يقبل والده وفرحان جدا جدا يا ترى الاب في الوقت ده ممكن يكون بيحب مين اكتر ولد مع انه الاصل ان هو يعدل لكن قلبه هيروح لمين قلبه هيروح للولد الجميل دوت اللماح اللي أول ما شاف والده جاي من بره من عناء الشغل وتعب الشغل قام عشان يرحب بوالده ويدخل السعادة والسرور على الأب الأب لما بيشوف أولاده بيرحبوا بيه صدقوني والله يا جماعة بينسى كل شقاء وتعب وعناء ومشاكل في شغله أو غير ذلك وده دور الام بقى الام نفسها الذكيه عارفه ان زوجها جاي جاي الساعه كام يا حبيبي جاي الساعه كذا طيب قربت من- اه خلاص طالع على السلم يلا حبايبي كله يسيب اللي في ايده يلا كل واحد يحط عطر كده واستنى واول ما يدخل ابي كلنا نخش عليه ونسلم عليه ونرحب بيه ونبوس ايديه الاب يشعر ان كل التعب اللي هو فيه طول اليوم ده كله نسيه مع حسن الاستقبال شوف قد ايه ادخال السعاده على الاخرين في قصة توبة كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه مين اللي راح بشره أصلا واحد من الصحابة كعب بن مالك قاعد كده على سطح بيته عمال بيصلي وبيبكي وحزين جدا خمسين يوم يا جماعة الدنيا كلها مقطعاه والنبي طلب من الصحابة لا حد يسلم عليه ولا حد يرد عليه ولا حد يكلمه ولا حد يتعامل معاه أصلا لا هو ولا الاثنين التانيين آه، يعني فكان مسألة صعبة قوي ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم يعني المسألة كانت صعبة جدا وفي اليوم الخمسين يأتي الفرج من عند الله سبحانه وتعالى والنبي يبشر الصحابة بأن ربنا أنزل توبته على كعب بن مالك ومرار بن ربيع وهلال بن أمية يقوم واحد رايح لكعب بن مالك ومش مستني أن يوصل لحد بيته قد إيه القلوب كانت جميلة ورائعة وفي غاية ال- ال- الحسن والجمال مش واحد بقى بيكره الخير لأخوه والتاني اللي بيحارب أخوه والتالت اللي بيشهر بأخوه شوف الحب اللي كان مالئ قلوب الناس الراجل اللي مش قادر يستنى لحد ما يوصل لبيت كعب بن مالك واقف من بعيد على الجبل ويقول له يا كعب بن مالك أبشر ده بيقول كعب بن مالك أول ما سمعت كلمة أبشر فعلمت أن الله قد, قد تاب علي قال فخررت ساجدا لله فلما كان الراجل اللي قال لي أبشر بيقول والله ما كنت أملك من الدنيا إلا التوبين اللي كنت لابسهم خلعتهم واديتهم له هدية ورحت استعرت توبين عشان ألبسهم وراح أقابل رسول الله فلما رحت أقابل النبي ابتسم النبي في وجهي وقال يا كعب بن مالك أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك فلما دخل كعب بن مالك على النبي عليه السلام بيقول فالصحابة كانوا قاعدين حوالين النبي فبيقول فو فكانوا بيهنوه بس بيقول فما قام لي واحد منهم إلا طلحة ابن عبيد الله بيقول كعب بقى في نفسه فوالله ما أنساها أبدا لطلحة بن عبيد الله في عز الكرب والخنقة والتعب النفسي اللي أنا كنت فيه خمسين يوم كدت إن أنا أموت خلاص مش قادر مش طايق نفسي وطلحة بن عبيد الله قام وخدوا بالحض والتزموا وهناه بتوبة الله عز وجل عليه بيقول عمر ما أنساها الكعب بن مالك لما تكون في أزمة وناس كتيرة جدا شمتانة فيك وناس كتيرة جدا عمالة بتضغط عليك لما أول واحد يبشرك بالبشرة بأن أنت ربنا أكرمك ده حاجة جميلة بتوبة الله عفوا مش هنعرف طبعا ذكر ربنا تابع لحد ولا حق ولا لأ لكن لو بشرك بأي خبر جميل في اللحظة ديت أو ببراءتك من قضية معينة أو أي حاجة عمرك ما بتنسى ابدا اللي جاي عشان يبشرك شفت قد ايه فبيقول فوالله لا انساها ابدا لطلحه بن عبيد الله تخيل حضرتك وتخيل حضرتك لو ان واحد قاعد دلوقتي وراح ماسك الموبايل بتاعه وراح كاتب رسالة جميلة قوي ورقيقة قوي كتب لكل إخوانه اللي بيحبهم أو أخت كتبت لكل أخواتها اللي بتحبهم وراح كاتب إني أحبك في الله وأنا الآن والله في الثلث الأخير من الليل أدعو لك بكل خير في الدنيا والآخرة أسأل الله أن يستجيب دعائي لك تخيل حضرتك وانت قاعد الساعة 3 بالليل كده ولقيت رسالة جت على الموبايل بتفتح لقيت أخ ليك بيقول لك والله أنا بحبك في الله وأنا دلوقتي قاعد في وقت إجابة الدعاء الوقت الذي يتنزل فيه الحق جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله يقول هل من داع يدعوني فأجيبه هل من سائل يسألني فأعطيه هل هل واحد بيقول لك أنا بدعي لك دلوقتي وأنا بحبك في الله تخيل حضرتك الرسالة ديت لو بعتها ل 100 واحد هتكلفك قد إيه 30 جنيه 30 جنيه تكسب بها قلوب 100 واحد يحبوك في الله ويحسوا قد ايه ان انت بتحبهم في الله حاجات بسيطه جدا جدا عايزك عشان تدخل السعاده على الاخرين عايزك تكون ذكي ولماح شوف قد ايه النبي عليه السلام كان ده هو اسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام لما تزوج عبد الرحمن بن عوف فالنبي قابله فلما قابله فبيقول له مهيم يعني يعني يعني يعني حاجة زي إيه يعني تساؤل كده بسيط هو إيه اللي حصل مهيم هل تزوجت يا ابن عوف لقاه لابس كده توب كده جميل يعني بيدل على انه عريس يعني زي ما بيقولوا فبيقول له مهيم هل تزوجت يا ابن عوف قال تزوجت يا رسول الله قال كم سقت لها اديتها ايه شبكه فقال سقت لها نواه من ذهب او مثل نواه من ذهب خد بالك فقال له صلى الله عليه واله وسلم أولم ولو بشاء وأطعم إخوانك هو إيه اللي خلاه قال له مهيم إيه اللي خلاه بيسأله عن كده إنه لمح إنه لابس لبس جديد وحاطط عطر جميل قوي قوي فلفت نظر النبي عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم لماح طبعا صلى الله عليه وآله وسلم فأول ما شاف المنظر الجميل ده فعايز يقول له إيه زي ما إحنا مثلا بنكون ماشيين في الشارع وواحد قابلك ولابس لبس كده على سنجة عشرة وما شاء الله ومسرح شعره وحاطط عطر ومظبط الدنيا قلت له ما شاء الله إيه الجمال ده عريس يا عم ما شاء الله هو أنت رايح تتجوز تاخدها معاه ولو على سبيل الدعابة الكلمة دي بتشرح قلب اللي قدامك بيحس فعلا ان هو متشيك قوي منظره جميل وملفت للنظر لازم تكون لماح رحت لواحد بيته دخلت بيته ما شاء الله بيته معمول بشكل جميل حتى لو كان معمول بشكل متوسط تقول له ما شاء الله ده ذوق حضرتك الديكورات دي ما شاء الله ذوقك في غاية الروعة وتناسق الألوان الله أكبر عليك يا أخي ما شاء الله عليك أنت دايما كده طول عمرك يعني أبو الذوق كله ما شاء الله حلو قوي قوي القميص اللي انت لابسه ده حلو قوي قوي قوي الطقم الجميل اللي انت لابسه ده ما شاء الله جميل جدا دايما انت يعني فعلا بنتعلم الشياكه منك الحاجات اللماحه الجميله ديت واحد حاطط عطر تقول الله جميل قوي العطر ده ده اسمه ايه يقول لك اسمه كذا جايبه منين ما شاء الله يعني بجد انت فعلا دايما عندك ذكاء في اختيار انواع العطور كلت عنده ما شاء الله بعد ما اكلت من الادب ان انت تثني على الاكل وتثني على يعني تقول له ما شاء الله ربنا يبارك لك في زوجتك اكيد اخت فاضله ما شاء الله عامله اكل زي الفل جميل والله اتمنى كل الاخوات يتعلموا من زوجتك الاكل الجميل ده الثناء على الناس الثناء على الناس بما لا يتعدى او لا يتجاوز ويصل الى المدح المحرم ان انا امدحه بما ليس فيه انما يكون ثناء جميل وتلك عاجل بشرى المؤمن شفت واحد عفوا يعني كتب ادى محاضره جميله اثنيت عليه خيرا رفعت من روحه المعنويه عشان يقدم اكتر واكتر ودي ما فيهاش لا رياء ولا نفاق دي مساله ذوقيات مفقوده بيننا كمسلمين محتاجينها لقيت واحد مثلا يعني يعني يعني عمل مثلا كتاب معين الكتاب عجبك ايه المشكله يعني انا كنت اقرا مثلا كتاب لاحد مشايخنا الافاضل على طول والله العظيم بعت له رساله مثلا ده انا بدي مثال جزاك الله خيرا على الكتاب الجميل القيم ده انا لسه حالا كنت بقرا في هذا الكتاب ربنا يجازيك عنا كل خير بترفع من معنويات الانسان حتى ولو كانت على سبيل الدعاء يعني اذكر مره كنت في زياره لاحدى المستشفيات فطلع زور مريض فبعد ما زرناه كان معايا اخ واحنا رايحين نزور المريض فاحنا نازلين راكبين الاسانسير والاسانسير ليه سواق بيدوس على الزرار الاسانسير بينزل فركبنا معاه فاحنا نازلين بداعب سواق الاسانسير بقول له ما شاء الله حضرتك احلى سواق اسانسير ركبت معاه في حياتي ليه بقى سواقتك هاديه ما بتنزلش في مطبات كده فاهم ازاي فاحنا الراجل طبعا فطس على روحه بالضحك ولكن على سبيل الدعابه تفتح نفسه الراجل قاعد في اسانسير عامل زي علبه السلمون فطول النهار مخنوق فلما تدعبه وتضحك معاه وتكون لماح وتثني عليه خيرا شيء جميل جدا ركبت مع سواق تاكسي وسواقته جميلة وهادية وما بيشتمش حد وما بيسبش حد وما بيعملش إزعاج وإنسان محترم ولو حد أذاه ما بيردش عليه تثني عليه خيرا تقول له كلمة حلوة ما شاء الله شفت زي ما قلت لحضرتك واحد عمل مشروع عمل كتاب لبسه سيارته تثني على الناس قال صلى الله عليه وسلم وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتوا إليه ما شاء الله دخلت بيت واحد لقيت ابنه ما شاء الله دردشت معاه حبيب قلبي حافظ قد ايه من القران احفظ 10 اجزاء آه ما شاء الله وكم حديث كذا كذا اقول له ما شاء الله ما شاء الله ونعم التربيه والله جزاك الله خير يا فلان والله فعلا انت ربيت اولادك تربيه جميله ربنا يا رب ينبتهم نباتا حسنا ربنا يكرمك فيهم يا رب ربنا يجعلهم يا رب معك في الفردوس الاعلى وهكذا الثناء على الناس ان انت تكون لماح زي ما انت تحب ان الناس يكونوا لماحين بالنسبه لك ولذلك انت لما لما بتستضيف ضيف عندك هو انت اصلا بيتك في الايام العاديه زي بيتك لما بتستضيف واحد طبعا لا يمكن يكون كده يعني في لما بيجي ضيف طبعا اكيد بتظبط البيت تظبيطه معينه وتحط زينه معينه وتعمل وترش معطر للجو وتنظف البيت وتعمل اكل مخصوص وربما تطلب له اكل من بره ديليفري ويمكن ويمكن ويمكن ليه ده كله علشان انك نفسك تسمع كلمه طيبه منه وبتعمل ده احتساب حسبة لوجه الله سبحانه وتعالى في إكرام الضيف من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وفي نفس الوقت يعني من لم يشكر الناس لم يشكر الله ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد بسند صحيح إن فعلا من لم يشكر الناس لم يشكر الله فلا بد إن احنا نتعلم بقى الحتت البسيطة الجميلة ديت أخت شافت أخت تانية ما شاء الله عندها جهد في الدعوة تثني عليها خيرا إيه المشكلة؟ لأن بعض الناس ما بين إفراط وتفريط ما بين إما أن يقعدوا يمدحوا مدح محرم ويوصلوا إلى درجة الإطراء وإما أن هم يعني يهضموا حق الناس اللي قدامهم ولا يثنوا عليه بكلمة واحدة خلينا في الوسط أخت شافت أخت ألقت محاضرة طيبة تقول لها لا فضة فوق ما شاء الله ما شاء الله على سلاسل الذهب اللي طالعة منك جزاك الله خيرا إلى الأمام إن شاء الله ربنا يوفقك يا رب ويستعملك في الدعوة ويفتح بيك القلوب يا رب العالمين كلمات جميلة نفتح بها قلوب الناس بفضل الله اعمل الخير ولو كان يسيرا قال صلى الله عليه وسلم ما تصلى عليه لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق يا سلام من أعظم أسباب النجاة من كرب يوم القيامة إن احنا نصنع المعروف ونفرج هموم إخواننا يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم والحديث اللي فات أيضا عند مسلم قال من نفس شوف كلمة نفسه يعني ممكن يكون واحد عنده كربة كبيرة قوي أنا ما أقدرش أزيل الكربة دي كلها واحد عليه مليون جنيه أنا ما أقدرش أديله مليون جنيه لكن ممكن يعني لو متيسر أو الظروف عندي ممكن أديله 10000 20000 يبقى أنا كده نفست عنه كربة ما فرغتش الكربة كلها لكن نفست عنه الكربة من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا خدوا بالكم لو الجزاء من جنس العمل ربنا نفس عنك عشر كرب من كرب الدنيا قال لك لا أصل كرب الدنيا دي ولا حاجة ولا تسوى أي حاجة بجوار كرب الآخرة قال نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ومن ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة واحد معسر ومعوش فلوس وانت سلفته انت كده يسرت عليه جه وقت أداء الدين أجلته مرة تانية يتحسب لك كل يوم كأنك تصدقت عليه بنص الدين اللي انت اديته له جه وقت التاني وقلت له أجلتك مرة تانية كأنك بتتصدق عليك كل يوم بالدين كله صدقة كله في ميزان حسناتك جيت بعد فترة لقيته فعلا مستحق ومعهوش فلوس خالص فأسقطت عنه الدين لك أجر عظيم أوي أوي أوي إن أنت يوم القيامة تكون في ظل عرش الرحمن شوف قد ايه يبقى ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة أخوك غلط غلطة صدر منه شيء بدل ما تروح وعياذا بالله تقعد تشهر بيه يمين وشمال وتسب فيه وتلعن فيه وتسلط عليه وتقعد تعمل و... ومن تحت لتحت ربنا عارفين وعافيك على أصحاب النفوس التعبانة استر استر على أخيك وإن كان أخوك غلط غلطة انصحه فيما بينك وبينه والمؤمن ستر لأخيه ده, ده النبي اللي بيقول كده ومن ستر مسلما ستره الله الله هو اللي هيسترك ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أذكر قصة عجيبة قوي رجل ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين قولوا آمين رجل أصيب بمرض السرطان وتعب جدا وهو غني جدا ما شاء الله فمش عارف يعمل ايه بذل كل اسباب العلاج وسافر اوروبا وسافر والمرض لسه في جسمه فراح لاحد الدعاء قال له ايه الحل ايه المخرج من اللي انا فيه قال له المخرج على حسب ما قرات في حياتي اني داووا مرضاكم بالصدقه ده المخرج الوحيد اللي انا شايفه بعد الدعاء واللجوء الى الله سبحانه وتعالى قال له خلاص فعلا اتصدق على اسره فقيره بعت واحد سكرتير بتاعه قال له روح لاي اسره تكون فقيره معدمه وقول لهم كل احتياجاتكم عندي وادي الفلوس واحنا هديك وراح الراجل ده لقى أسرة معدمة يعني مش لاقيين حاجة خالص جدد لهم عفش البيت جاب لهم كل احتياجاتهم وعمل لهم مصروف شهري وقال لهم كل اللي انتم محتاجينه الفلان الفلاني تحت أمركم الست الكبيرة أم الأولاد اليتامى دولت قعدت تدعي له دعاء يا رب يكرمه يا رب يفرج همه يا رب يا رب الكلام ده كان وقت صلاة العصر فرجع الراجل اللي هو السكرتير بتاع الراجل الغني ده رجع للراجل الغني بعد العصر بحوالي ساعة فلقاه ما شاء الله واقف يعني ما شاء الله الصحة باينة على وشه كده ومعافى ومبسوط قوي قوي فبيقول له مالك يا سيدي فقال له سبحان الله حاسس كأن العافية دبت في جسمي حاسس ان صحتي بقت زي الفل حاسس ان ما عنديش حاجة خالص فقال له طب نروح نعمل كشف وكده وتحاليل راح عمل كشف واشعات وتحاليل لا ما فيش سرطان في جسمه فسأل الرجل ده قال له الست اللي انت رحت لها ام الايتام دولت دعت لي قالت حاجه قال له اه قالت كذا كذا قال له امتى بالظبط قال له في وقت صلاه العصر قال له فعلا انا حسيت ان العافيه دبت في جسمي في نفس الوقت صنائع المعروف تقي مصارع السوء داووا مرضاكم بالصدقه قبل ما نروح يمين وشمال وهنا وهنا والله العظيم يا جماعه اللي عنده مريض او اللي هو نفسه مريض رقم واحد الجا الى الله سبحانه وتعالى ادعي وقول يا رب اشفيني يا رب والحاجة التانية داووا مرضاكم بالصدقة وتأكدوا إن شاء الله هيكون فيها أسباب كبيرة جدا للشفاء بفضل الله من ضمن الأشياء اللي ندخل بها البس السعادة على الآخرين البسمة البسمة الحلوة اللي مش هتكلفنا ولا حاجة مشكلتنا الكبيرة يا جماعة إن عايز أقول حاجة يعني ان في ناس كتيره بخيله قوي بالبسمه للاسف شديد في واحد وسط خارج من بيته سامحوني يعني ضارب ال 111 مكشر كده وفي ثلاث علامات في قرطه وفي واحد بيعتبر ال 111 دول تسيب لازم يكون ضارب 11111 واخد بال حضرتك مع ان علماء الطب بقى طبعا وفي علماء طب قاعدين قدامي هو ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يقول لك ايه يقول لك ان ان المسلم او اي انسان عموما ساعة ما بيبتسم ما بيشتغلش في وشه غير عضلتين فقط اللي هم دولت بيرسموا البسمة على وشه واخد بالك وساعة لما يعوز يكعبلها بقى ويكشر بيحتاج انه يشغل 14 عضلة يعني انت لما بتبتسم ما بتجهدش وشك بتشغل عضلتين فقط للبسمة ولما تعوز تكعبلها وتخليها 111 بتضطر تشغل 14 عضلة في وشك عشان كده تلاقي المبتسم دايما على وشه نضارة حتى لو كان عنده 80 سنة وتلاقي المكشر تلاقي وشه يعني مكرمش حتى لو كان عنده 30 سنة شوف قد ايه ولذلك حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول لك تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة الله اللهم لك الحمد يا رب يعني الواحد دلوقتي هو بيبتسم في وش الملايين من المسلمين اللي قاعدين قدامنا دلوقتي بل وغير المسلمين يعني قد ايه بقى ملايين صدقات مش ليا لوحدي بقى ليا والمخرج والقائمين على القناة والمصورين الافاضل اللي قاعدين قدامي دلوقتي اللي بينقل لكم البسمة الكل مشارك في هذه البسمة وكله في ميزان حسناتنا اجمعين ربنا يجمعنا واياكم على خير يا رب العالمين شاب مرة بيحكي لي قبل ما نخش على الفاصل كده بيحكي لي مرة بيقول لي أنا التزمت بسبب بسمة خارج من بيتي كان عندي مشكلة لقيت أخ ما شاء الله وشه جميل كده وبشوش ومبتسم سلم عليا فما صدقت اتشعلقت فيه أنت مين اسمك إيه رايح فين رايح المسجد قال رحت معاه من حب فيه وفي بسمته التزمت بفضل الله تعالوا نكمل إزاي ندخل السعادة على الآخرين ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعنا لكم بعد الفاصل واحنا في انتظار ايميلاتكم واتصالاتكم ان شاء الله بعد الفاصل اللي جاي على طول ربنا يجمعنا واياكم على خير دايما يا رب العالمين آه تعالوا نكمل ازاي ندخل السعادة على الاخرين تهادوا تحب الله حديث النبي عليه السلام عند البخاري في الادب المفرد باسناد حسن وعند ابن ابي يعلى يعني ايضا باسناد حسن ان النبي عليه السلام قال كلمة او حديث من كلمتين الكلمة الاولى تمثل العمل والكلمة الثانية تمثل الثمرة تهادوا أدي العمل تحبوا أدي الثمرة الهدية فعلا بتستقطب بها قلوب الناس لو دخل عليك واحد النهاردة وجايب كيس حلويات بسيط جدا مش مكلفه خمسة جنيه ودخل عليك السلام عليكم ازيك يا فلان ازي حضرتك عامل ايه دي حاجة بسيطة للأولاد ربنا يبارك لك فيهم تحس ان الراجل ده داخل بيتك وهو سعيد قوي قوي وحريص جدا ان هو يسعد أولادك احساسك بان الراجل دوت نفسه يدخل السعادة على أولادك بيسعدك أنت شخصيا ويخليك تحبه بفضل الله سبحانه وتعالى وأنا نصيحتي لإخواني وأخواتي لما نعوز نهادي حد هدية يا ريت نحرص إن إحنا نديله هدية تبقى فترة طويلة علشان كل لما يشوف الهدية ديت يتذكر حضرتك أو أو تتذكر حضرتك علشان يفضل على طول الحب دايما قائم ما بينا يعني مثلا رحت تزور واحد هات له ساعة حائط كل ما يبص في الساعة يفتكر حضرتك هات له منبه يقومه لصلاة الفجر كل ما يقوم يصلي الفجر يبقى في ميزانك ويفتكرك هات له سجادة مصليا واخد بالك هات له ثوب جديد يلبسه هات له ساعة يد هات له موبايل اديله مكيف مجموعة كتب هدية أي حاجة تبقى وتشيل ذكرى جميلة في قلب هذا الإنسان كل ما الهدية ولذلك بعض الناس لما يجي مثلا يدي الواحد مثلا حاجة هدية ويروح يزوره بعد سنة يوم يجي دوت وانت ناسي خالص يقول لك فاكر القلم اللي انت اديته لي ده من ساعتها وانا محتفظ بيه وده من اغلى الهدايا اللي انا يعني اللي انا بحبها ومحتفظ بيها وليها مكانه كبيره قوي في قلبي سبحان الله ادخال السعاده والسرور على الناس من اولى الناس يا جماعه اللي احنا محتاجين ندخل السعاده عليهم الاب والام نسمع كلامهم في غير معصيه الله سبحانه وتعالى نتودد اليهم نقبل ايد الام والاب نشوف احتياجاتهم نراعي مشاعرهم نحاول بقدر الامكان ان احنا نسعدهم باي طريقه واللي ما بس ايد امه او ابوه في اول الحلقه يبوسها دلوقتي واللي بس يبوس تاني المشكله ربنا يكرمكم والله العظيم هتلاقوا اولادكم فيما بعد هم اللي بيبوسوا ايديكم وهم اللي بيقدروا التضحيات اللي انتوا عملتوها عشانهم اذكر قصتين في عجاله سريعه كده شاب لما كنا في امريكا شاب يهودي كان اسلم فلما أسلم جه المركز الإسلامي فأحد المشايخ بيسأله بيقول له حضرتك كنت ديانتك إيه؟ قال له كنت يهودي قال له والأب والأم قال له برضه يهود ومتزمتين جدا قال له طب ما تجيبهم لنا يمكن ربنا يفتح قلوبهم يعني للإسلام قال له أبويا مسافر أمي ممكن تيجي قال له طيب جت الأم تاني يوم لابسة خمار يعني مش خمار يعني إشار بطول كده فسأله قال له هي أمك أسلمت قال له لا ما أسلمتش قال له ما لابسة الإشار ده ليه قال له لأن هي قالت إن أنا أستحي إن أنا أقف قدام الشيخ وأنا شعري عريان يبقى من باب أولى المسلمة تستحي من الله إن هي تخرج في الشارع وشعرها عريان الشاهد في الموضوع فالشيخ بيسألها بيقول لها هو أنت زعلانة إن ابنك أسلم قالت له بالعكس أنا فرحانة جدا قال لها ليه خدوا بالكم بقى نقل المشاعر والأحاسيس الجميلة بتاعة الملتزم أو اللي كان مش مسلم وبقى مسلم لما ينقلها لأسرته هي دي من أعظم أسباب هدايتهم فقال له قالت له لأن ابني دوت كان على طول بيضربني ويشتمني وما بيسمعش كلامي وما بيصرفش عليا وكان بي يعني مبهدلني ففجأة لقيته داخل البيت بيبوس ايديا وبيبوس راسي بيقول لي سامحيني يا امي عمري ما هاذيك عمري ما هزعلك انا تحت امرك عمري في حياتي ما هعمل حاجه تضايقك بعد كده خير يا ابني ايه اللي حصل قال لها انا اسلمت قالت له هو الدين ده بيامرك بالاخلاق ديت قال لها ايوه قالت له طيب يا ابني خليك على الدين ده وده بيفكرني بواحد تاني برضه شاب كان عايش حياته كلها على الخمر قابلوه شباب طيبين بالبسمة الحانية والعطر والمعاملة الطيبة آه، بيكلموه طب آه، تيجي نخش جنة الدنيا فين قالوا له في بيت ربنا صلي المغرب ونحضر درس ونصلي العشاء وانت بعد كده براحتك قال لهم طب اروح البيت اغير لبسي راح البيت كان دايما اول ما يخش البيت يخش يسب ويلعن ويشتم ويخبط ويضرب و- يعني كان ثورة وداخل البيت فاول ما دخل البيت خبط الباب على الباب كده باسلوب جميل قوي فتحت امه فابتسم في وشها وقال لها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قالت له خير يا ابني الشر بره بعيد انت عيان قال لها لا يا امي انا كنت عيان وخفيت الحمد لله رب العالمين خير يا ابني لا الحمد لله ربنا هداني قالت له يا ابني ربنا يكرمك ويتمها لك على خير دخل جوه اغتسل وغير لبسه وتوضى وراح المسجد يقسم الشيخ بأن هذا الشاب صلى معه المغرب ومع أول سجدة سجدها لله فاضت روحه إلى بارئها جل وعلا البسمة المعاملة الطيبة يبقى إذا أول حاجة ندخل السعادة والسرور على الوالدين وعلى مين تاني وعلى زوجتك زوجتك حبيبتك تدعبها تعاملها معاملة طيبة تحسن إليها تتبسم في وشها لما تخش تلقى عليها السلام تخرج معاها في نزهة ولو أسبوعية أو حتى كل أسبوعين تخليها تفك عن نفسها ده المكن اللي معمول من حديد وبيتعب فما ظنك بإنسان ليل ونهار قاعدة تنظف للأولاد وتأكلهم وتشربهم و... و... و... وتحميهم وتنيمهم وتصحيهم وتذاكر لهم وتعمل إنسانة محتاجة إنها تفك عن نفسها شوية وما كانش زوجها يكون سبب إن هي تفك عن نفسها هتفك مع مين؟ فنحسن معاملة الزوجة لأن دي وصية النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي ندخل السعادة على مين؟ على أولادنا على أولادنا بحزن جدا لما الاقي أطفال أول ما يسمعوا صوت أبوهم يجروا يستخبوا اللي تحت السرير واللي فوق الدولاب واللي في النملية واللي في ليه؟ ده الأب ده المفروض الأطفال يسعدوا ويفرحوا قوي قوي و- وحتى يعني الأولاد عندنا في مصر أول ما يشوفوا يقولوا بابا جه يلا نسقف ونقول ايه مش عارف والحاجات اللي بيقولوها الأطفال ليه فرحتهم فرحتهم بأن أب حنين جميل جاي من بره لا يمكن ينسى أسباب السعادة اللي بتدخل الفرحة على قلب الأطفال داخل عليهم جبت لكم إيه جبت لنا كذا لا جبت لنا كذا يطلع لهم شوكولاتة وملبس وبونبوني والبان ومش عارف إيه وحاجات زي كده ويفرح أولاده لازم تكون مصدر سعادة وفرحة على أولادك اوعى في يوم من الأيام تكون مصدر رعب لأولادك وتتعامل معاهم من باب اذبح القطة من أولها ما ينفعش دول أولادك حبايبك ما كنتش أنت اللي تحن عليهم مين اللي يحن عليهم ندخل السعادة على مين كمان ندخل السعادة على أرحمنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثر يعني يمد له في عمره فليصل رحمه تدخل السعادة عنهم بإيه؟ بالسؤال عنهم ولو بالتليفون بمسجات بسيطة جميلة بإنك تروح لهم زيارة وتاخد لهم هدية بسيطة كل ده من أسباب زيادة الرزق ورب الكعبة بنص قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الله فلازم تحاول بقدر الإمكان أن أنت تدخل عليهم السعادة شوف الحديث من سره أن يبسط له يتوسع له في رزقه وأن ينسى يعني يؤجل يعني يطول في عمره فليصل رحمه إزاي يطول عمره ده العمر ده مقدر إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قال لك العلماء قالوا حتة حلوة قوي قالوا في نوعين من القضاء قضاء مبرم وقضاء معلق القضاء المبرم هو ما كان في علم الله اللي هو إيه؟ اللي هو يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب اللي في أم الكتاب لا يتغير أما الذي في علم الملك فيتغير لأن كأن المولى عز وجل يقول للملك فلان ابن فلان عمره 60 سنة فلو وصل رحمه يبقى عمره 70 ولو لم يصل فعمره 60 والله يعلم مسبقا إذا كان الإنسان ده سيصل رحمه أم لا يصل هو ده بيسموه القضاء المبرم والقضاء المعلق وده بيفكرني بقى بال- بالشاب اللي- او الراجل اللي كان بيقول لصاحبه بيقول له هو ايه الفرق بين القضاء والقدر والمصيبه افرق ما بينهم ازاي قال له يا سيدي هديك مثال بسيط خالص لو ان مثلا مثلا حماتي ماشيه في الشارع فوهي ماشيه لقت حفره فهنا في قدر ان ربنا قدر انها تقع في الحفره قال له اه طب والقضاء قال له القضاء انها تقع في الحفره قالوا المصيبه قالوا المصيبه لو طلعت تاني واخد بال حضرتك صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم فالشاهد في الموضوع احنا ندخل السعاده على الارحام بالزياره والسؤال والهديه ندخل السعاده على مين تاني يا حبايب قلبي على الجيران ما شاء الله جارك طبخت طبخه او زوجتك طبخت طبخه ايه المانع تبعت ابنك بحاجه من الطبخه ديت للجار جبته فاكهه جبته حاجه حلوه ودي لهم ايه المشكله آه سمعت خبر حلو يسعد قلوبهم ويفرحهم وصل لهم الخبر الحلو دوت سمعت ان وا- ان ابن من اولادهم راجع من سفر واتصل عليك وقال لك بشرهم رحت تبشرهم انقل لهم الأخبار السارة السعيدة الجميلة كم ازاي عرفت ان واحد من قرايبهم نجح آه، روح قول لهم آه، واحد من قرايبهم ربنا نجاه من حادث روح بشرهم وهكذا انقل البشرى لكل من حواليك خليك حريص جدا ان انت تكون اكتر واحد ينقل البشريات للناس من حواليك الاصدقاء الاصدقاء عرفت ان صاحبك في الكلية او صاحبتك في الجامعة نجح وجاب تقدير احرص على ان انت تكون اول واحد يتصل يا فلان الف مليون مبروك حبيب قلبي ده انت نجحت وجبت تقدير امتياز ما شاء الله والله العظيم فرحت لك حاجة تفرح حاجة جميلة قوي ده سيدنا عمر بن الخطاب لما لما مر هو والنبي وابو بكر ومروا على دار عبد الله بن مسعود وبعدين سمع النبي عليه السلام بيقول من سره ان يقرا القران غضا طريا كما انزل فليقرا بقراءه ابن ام عبد اللي هو عبد الله بن مسعود ثم انتهى عبد المسعود عبد الله بن مسعود من صلاته وجلس يدعو فالنبي قال سل تعطى اي دعاء ستدعو به الان مستجاب سأل اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد في أعالي جنان الخلد فقال النبي آمين يوم سيدنا عمر حريص جدا لازم أنا بشره أنا النهاردة لازم أسبق أبا بكر بيقول فلما انصرفنا من صلاة الصبح ذهبت لأبشر ابن مسعود بتأمين النبي على دعائي فوجدت أبا بكر خارجا من عندي قد بشره بتأمين النبي على دعائي شوف قد إيه حبهم الخير لبعض نفسي يوصل له البشرى الجميلة ديت يدخل السعادة على مين كمان يا جماعة على الخدم الناس الغلابة اللي فرغوا وقتهم عشان يشتغلوا عندي وعندك وعندك وعندك وما عندهمش أي مصدر رزق ليه نذل فيهم ليه نتعامل معاهم معاملة سيئة ليه ما نبتسمش في وشهم ليه ما نتعاملش معاهم معاملة آدمية ما في يبقى في حسن معاملة ما فيش احتقار ما نكلفهمش ما لا يطيقون آه، ايه المانع كمان احنا نقدم لهم بعض الهدايا التي لا تكلفنا اي شيء عامل شغال عندك او خدامة او خادمة عفوا شغال عندك بعد ما خلصت شغلها الشهر مرتبها كام 500 جنيه 700 جنيه وهي ماشية طيب آه، 700 جنيه همت ودول 50 جنيه هاتي شوية بونبوني وشوكولاتات لأولادك ربنا يبارك لك فيهم يا رب دخلوا السعادة عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ندخل السعادة على مين؟ على الفقراء الفقراء المساكين اللي قلوبها مكسورة مكسورة من الفقر والحرمان دخل عليهم السعادة يا جماعة والله العظيم أقل حاجة بتفرح قلوبهم وبتسعدهم وبتخليهم حاسين إن الدنيا كلها خير بفضل الله سبحانه وتعالى أذكر في سنة من السنين كنت في عمرة ولما رجعت واحد من حبايبنا اللي ربنا موسع عليهم قال لي يا شيخ محمود استأذنك رغم ان عارف ان وقتك مش فاضي هبعت لك 100 بطانية وكنا على دخلة الشتاء او كنا في عز الشتاء كمان هبعت لك 100 بطانية ممكن توزعهم قلت له رغم اني مش فاضي لكن لازم اوزعهم وهوزعهم بنفسي والله العظيم يا جماعة بقيت ادخل على الناس يا عيني اللي ساكنين في عشش واخبط على الباب والبطاطين بطاطين بعبيها شوية شوية كده في عربيتي واخد البطانية السلام عليكم يا حاج ازاي حضرتك عليكم السلام يا ابني راجل كبير في السن عنده 70 سنة اتفضل يا حاج بطانية واحد بعتها لكم هدية والله العظيم يا جماعة كنت الاقي الدموع نزلت على خدي يقول لي ربنا يكرمك يا ابني والله يا ابني قاعدين جوه هموت من البرد ربنا يبارك فيك يا ابني اقول له ادعي له هو يا حاج يقول لي ادعي لك وادعي له يا ابني ربنا يبارك فيك ويجازيكم عنا كل خير شوف قد ايه فرحة والبطانية تساوي ايه 30 جنيه 40 جنيه سبحان الله حاجة بسيطة قوي قوي قوي أحب العمل إلى الله سرور تدخلها على مسلم شوف قد ايه النبي كان بيدخل السعادة على أهل الصفة الفقراء السبعين اللي كان مضيفهم في المسجد عنده صلى الله عليه وسلم ما يجيلوش أي حاجة لما لازم يديلهم ويبعت لهم صلى الله عليه وآله وسلم شفت قد ايه كان بيتعامل مع زاهر الرجل البسيط الدميم الخلقة ويخش عليه ويغميه من ورا ويقول له الراجل بيقول واقف بيقول من يشتري هذا الثوب واقف بيبيع في السوق يوم النبي يغميه من عينيه ويقول ومن يشتري هذا العبد فحس ان النبي هو اللي ماسكه في الظهر وقال له اذا تجدني كاسدا يعني انا اللي زي ما يساويش حاجه قال له غير انك عند الله لست بكاسد وفي روايه غير بل انت غال عند الله سبحانه وتعالى اخوي وحبيبي بعض الشباب عملوا حاجه جميله شافوا ال- الكناسين اللي في الشوارع والناس الفقراء اللي مش لاقيين فبداوا يحسوا ان هم عايزين يدخلوا عليهم السعاده طب يعملوا ايه ممكن يديله قرشين يروح يجيب بقى اي حاجه اي نعم هتبقى حاجه جميله لكن قالوا ندواءهم حاجه ما شافوهاش قبل كده خدوهم في عربياتهم و- ودخلوهم مطاعم فخمه جدا واكلوهم احلى اكل عمرهم ما شافوه ولا سمعوا عنه ودخلوا عليهم السعاده شيء جميل قوي قوي وحضرتك واقف في محطة بنزين بتملى بنزين العربية بتاعتك بتسأل الشاب اللي بيملى لك البنزين وممكن يكون شاب جامعي حوجته الضرورة ان هو يشتغل في بنزينة فبتسأله كام ال- ال- ال- يعني ده- البنزين بكام فبيقول لك مثلا ب 58 جنيه يديله 60 جنيه وابتسم في وشه قول له جزاك الله خيرا ربنا يعينك على الخير لقيت كان ناس في الشارع آه، تبسم في وشه واديله هديه او تعامل معاه معامله طيبه قول له ربنا يبارك فيك ويجازيك عنا كل خير عديت على آه، عسكري في اشاره مرور قول له ربنا يعينك على العمل الشاق ده ربنا يجازيك عنا كل خير عديت على بائع متجول اديله حقه وما تفاصلش معاه وادعي له ربنا يكرمك فاضل بس نقطه واحده ان شاء الله ولا بعد الفاصل في بدايته مع ادخال السعاده على المذنبين يعني حتى المذنب لازم ندخل عليه السعادة ربنا يا رب يدخل علينا وعليكم السعادة ويسعد قلوبكم دنيا وآخرة تعالوا نكمل موضوعنا ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك
تعالوا نزور بيت الرسول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في انتظار إيميلاتكم واتصالاتكم إن شاء الله بعد ثلاث دقائق بالظبط إن شاء الله وهنقرأ إيميلاتكم إن شاء الله على الهواء مباشرة الآن وعايز أقول إن إن شاء الله الحلقة بفضل الله سبحانه وتعالى بتبقى آه، يعني بتبث على الهواء مباشرة على موقع اقرأ www.اقرأ.com وده بالإضافة للموقع القديم وبكره ان شاء الله تلاقي الحلقات كلها موجوده على موقع اقرا وعلى والنهارده تلاقوها بالليل ان شاء الله على الموقع الرسمي للشيخ محمود المصري وربنا يجمعنا واياكم على خير دائما يا رب العالمين. تعالوا نشوف اخر حاجه ادخال السعاده والسرور على حتى المذنبين. سبحان الله في يوم من الايام لما في احداث بني قريظه لما النبي حب ان هو يخلص حساباته مع بني قريظه يوم بني قريظه اللي هم خانوا النبي عليه السلام في غزوه الخندق اللي هي الاحزاب فأرسل إليهم أبا لبابة بن عبد المنذر فلما ذهب إليهم فاستشاروه ها إيه رأيك ننزل على حكم محمد صلى الله عليه وسلم قال أجل وأشار إلى حلقه عايز يقول لهم إنه الذبح هيذبحكم فأحس أبو لبابة من نفسه من غير ما حد يقول له حس إن هو خان الله ورسوله رجع على مسجد على مسجد النبي عليه السلام ودخل على طول على سارية عمود من أعمدة المسجد وراح رابط نفسه فيه وقال والله لا يفكني أو لا يحلني إلا رسول الله إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالنبي عليه الصلاه والسلام لما قالوا له على الموضوع قال دعوه سيبوه زي ما هو كده مربوط حتى يتوب الله عز وجل عليه فلما نزلت توبة الله عز وجل على أبي لبابة آه، أم سلمة كان النبي عليه الصلاه والسلام في بيتها في اليوم دوت فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تكون هي التي تبشر أبا لبابة بتوبة الله عز وجل عليه فبشرته من وراء حجاب رضي الله عنها وأرضاها في قصة الرجل اللي قتل 99 نفس وأراد أن يتوب ولما راح لل... لل- قال لهم دلوني على أعلم أهل الأرض فدلوه على رجل عابد والعابد قد يعبد الله عز وجل لكن على جهل فلما سأله قال له هل لي من توبة قال له عملت ايه قال له قتلت 99 نفس قال له ليس لك توبة فأما قتله راح مكمل بيه المية ما ده ما هي بقى زي ما بيقولوا كده ايه طالما خربانة خربانة فقام قتله وكمل بيه المية وبعدين برضه الراجل نفسه يتوب قال دلوني على أعلم أهل الأرض فدلوه على أعلم أهل الأرض فذهب إليه قال هل لي من توبة قال ماذا صنعت قال قتلت مئة نفس قال ومن يحول بينك وبين التوبة إن للتوبة بابا لا يغلق أبدا حتى تطلع الشمس من مغربها ولكن اخرج من أرضك فإنها أرض سوء واذهب إلى أرض كذا ففيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم إذا فإدخال البشرى والسعادة والسرور أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة من النهاردة ومن دلوقتي أي خبر حلو تسمعه عن جار ليه عن أي حد من حبايبكم من أصدقائكم من زمايلكم من جيرانكم من أي حد خليك حريص إن أنت تكون أول واحد يسعى لتوصيل الخبر الجميل دوت حاول تبحث عن أي حاجة تدخل السعادة على الآخرين من خلال الهدية من خلال البسمة الحانية المعاملة الطيبة من خلال بر الوالدين صلة الأرحام الإحسان إلى الجار إكرام الضيف ال- ال- ال- ال- ال- اللمحة الجميلة تكون لماح وتصنع على الناس بي- يعني الثناء الجميل الطيب آه، بالأخلاق الحلوة اللي تعلمناها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة الموضوع في غاية الأهمية وأتمنى أتمنى بجد إن إحنا نسعى من الليلة دي إن إحنا ندخل السعادة والسرور على الآخرين ومن ضمن الأشياء التي تدخل السعادة على قلب أنا شخصيا إن إحنا نتواعد من الآن إن شاء الله إن ربنا قدر لنا الشفاعة يوم القيامة اللي ربنا سبحانه وتعالى يأذن له بالشفاعة يشفع لينا ونشفع ليه ونشفع لبعض عشان ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة إن شاء الله آه نقرأ بعض الإيميلات الأخت سارة بتقول ادعوا لأخي فهو عن قريب سيجري ثلاث عمليات جراحية أسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما الأخت كوثر من أسبانيا آه، بتقول كيف أتحلى بالصبر على مساعدة الآخرين الإخلاص النية إن أنا بعمل العمل لله مش زي ما الناس بتقول بقى اعمل العم... اعمل الخير وارميه البحر احنا ما بنرموش البحر نعمل الخير ونحتسب عند الله ان كان الانسان دوت يستحق الخير فبها ونعمة عين وان لم يكن يستحق الخير فالاجر واصل لنا ان شاء الله سبحانه وتعالى الأخت ليلى من أسبانيا بتقول ادعوا لي بالذرية الصالحة أسأل الله عز وجل أن يرزقك ويرزق كل من حرم من الذرية بالذرية الصالحة آه، حمزة من المغرب بيقول عايزين حلقة عن الشباب المسلم تكلمنا فيها عن الشهوات وكده وكيف مقاومتها احنا اتكلمنا الحقيقة في الموضوع دوت آه، أظن في آه، دروس بتاعة المصارع ممكن تلاقوها إن شاء الله على آه، موقع قناة اقرأ آه، شيخ محمود احنا بنحبك في الله وبنتابع كل بن- برنامجك كل أسبوع أنا عملت ذنوب كثيرة في حياتي أتمنى أن يغفر الله لي ادعوا لي بالمغفرة والزوج الصالح والذرية الأخت علا من لبنان ربنا يا رب العالمين يرزقك يا رب توبة, صالحة توبة صادقة آه، ترضي الله عز وجل عنك ويرزقك بالزوج الصالح والذرية الصالحة فاطمة الزهراء لا تنسانا من الدعاء بالثبات وحفظ كتاب الله صلى الله عز وجل أن يثبتني وإياكم وأن يرزقنا جميعا حفظ كتاب الله الأخت ندى أحمد من المغرب آه، إن شاء الله تشرفنا هنا بالمغرب وأتمنى لو استطعت أن تعمل لنا حلقات عن قصص الأنبياء إن شاء الله قريبا إن شاء الله لما الدنيا تهدى إن شاء الله لازم نروح كل آه، دول ال- ال- ال- العربية ودول المسلمين إن شاء الله وإن شاء الله قريبا نعرض الفكرة الجميلة ديت على آه، إخواننا الأفاضل القائمين على القناة إن إحنا نعمل لكم برنامج قصص الأنبياء نرجع للأول لدار ونسألهم آه، الاخ منعم من المغرب اتمنى حلقه عن الصلاه حاضر ان شاء الله احنا عملنا حلقه عن الخشوع في الصلاه على ما اذكر هنعمل حلقه عن الصلاه نفسها وحلقه عن صلاه الجماعه و- واحنا عملنا حلقه عن صلاه الفجر وعن قيام الليل الحمد لله أرجو حلقة عن آه، شبهات عن الالتزام حاضر عيني إن شاء الله قريبا إن شاء الله خديجة من المغرب أرجو أن تدعو لي ولأبي ولأختي بالشفاء العاجل ربنا يا رب يشفيك ويشفي جميع مرضى المسلمين والزوج الصالح ربنا يا رب يرزقكم أزواج الصالحين أخت رشا لبنانية عايشة في ألمانيا عندها بنت ع- آه، آه، بقالها أربع سنين عندها من أربع شهور عندها مرض السكر آه، دعيلها بالشفاء اسمها اليسار أسأل الله عز وجل أن يشفيها ويشفي جميع مرضى المسلمين الأخ فهد الزهر من الدار البيضاء ادعوا لوالدي أو لوالدي أن يجعلهما من حفظة القرآن أسأل الله عز وجل أن يرزقهما حفظ القرآن يا رب العالمين الأخت سليمة من المغرب أرجو أن تدعو لأمي ولي بالشفاء ربنا يا رب يشفيك ويشفي جميع مرضى المسلمين آه، الأخت أمال من الجزائر ادعو لي بالذرية الصالحة ربنا يا رب يرزقك بالذرية الصالحة عائشة من قطر ادعو الله أن يفرج هم المسلمين يا رب فرج هم المسلمين يا رب العالمين في كل أقطار الأرض آه، الأخت لبنى من المغرب آه، ادعو لي بالهداية ربنا يا رب يهديك ويشرح صدرك ويثبتك آه، عبد الباسط روينا من الجزائر ادعو لي بالثبات والهداية والصلاح ربنا يا رب يهديك ويثبتك ويصلح قلبك وحالك يا رب العالمين آه، تماضر من الجزائر أو تماضر من الجزائر ادعوا لي بحسن الخاتمة وادعوا لأخي بالشفاء وأرجو أن تزورنا في الجزائر ربنا يا رب يرزقكم حسن الخاتمة ويشفيك يا رب العالمين أو يشفي أخوك وإن شاء الله قريبا برضه نزور الجزائر إن شاء الله الأخت طب معانا صالح من الجزائر السلام عليكم
السلام عليكم شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا
اهلا وسهلا يا شيخ محمود شيخنا الفاضل الله يبارك في حضرتك يا رب ويعزك نحن نحبك في الله هنا في الجزائر واول مره اتصل بك ربنا يشفيك ان شاء الله الله يبارك فيك ويحفظك يا رب العالمين ويبارك في أعماركم جميعا وأهل الجزائر نحن نحبهم ونجلهم والله
والله يا شيخنا اول مره اتصل بك ومكتوبنا وصل اليوم والحمد لله وفقني الله اتكلم معك مباشره ادعو لنا ان شاء الله بالفرج والثبات ان شاء الله يا رب يفرج عنكم يا رب العالمين ويثبتكم يا رب العالمين و... ويعني آه، و... وينشر الخير والفضل وال... وال... والسعادة يا رب على بلاد المسلمين جميعا يا رب العالمين ربنا يبارك فيك يا أستاذ صالح آه، مين؟ الأستاذ معتز من مصر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم ازي السلام حضرتك ورحمة- يا شيخ محمود يا أهلا وسهلا حبيبي والله أنا في منتهى السعادة إني بكلم حضرتك أول الله مرة في يسعدك.
حياتي أكلم التلفزيون ده أنت أو أي أدخلت برنامج.
السعادة عليا الله يحفظك يا فضيلة الشيخ والله ابتسامة حضرتك كده بتعن على الدنيا وبتصبرنا و... وطالعة من القلب وكلها مودة وخالصة كده ربنا الحمد يدي لله.
حضرتك الصحة ويبارك لنا فيك آمين.
وينفعنا بعلمك الله يبارك فيك.
الله يخلي حضرتك انا بس يعني بستحلف حضرتك بالله تدعي لي كده ان ربنا ان شاء الله يفرج كربي ويسهل لي الامور ويعيني يا رب.
وي- وي- وي- وي- ويقدرني كده يعني انا أح- احسب حضرتك على خير ان شاء الله أقول لك على حاجة يا معتز تعملها اتفضل عايزك عايزك كده ربنا يخليك حبيب قلبي اولا هدعي لك يا رب يفرج كربك وكرب كل مسلم على وجه الارض قولوا امين عايزك عايزك بعد الفجر لو قدرت تقعد في المسجد كده لحد الشروق اقعد كتر كتر قوي قوي من الاستغفار والصلاه على النبي والله العظيم يا اخي العزيز عن مش عايز اقول عن تجربه الله لا يجرب والله العظيم من اعظم اسباب تفريج الهم والكرب الاستغفار والصلاة على النبي بتزيح الهم من على القلب وتفرج الكرب بفضل الله سبحانه وتعالى يعني احرص عليها يا أخ معتز آه الأخ المهدي العلوي من المغرب أنا أحبك في الله حبك الذي أحبتني فيه وأريدك أن تدعي لي بالنجاح ربنا ينجحك يا رب العالمين الأخت فاطمة الزهراء ادعي لي بالزوج الصالح ربنا يا رب يرزقك بالزوج الصالح فاطمة من الجزائر أيضا نفس الدعاء ادعي لي بالزوج الصالح ربنا يا رب يرزق بنات المسلمين جميعا يا رب بأزواج صالحين أم ياسمين من ألمانيا ادعوا لي ولزوجي وابنتي بالهداية والصحة ربنا يرزقك أنت وزوجك وبنتك بالهداية والصحة رب العالمين أسماء قصبي ادعوا لي بالهداية والزوج الصالح آه يعني أنا عايز أقول ربنا يا رب يهديك ويرزقك الزوج الصالح عايز أقول يا جماعة أغلب الطلب آه ادعي لي بالمغفرة بالهداية زوج صالح ذرية صالحة خزائن ربنا لا تنفذ نحسن الظن بالله وندعي ونقوم في الثلث الأخير ونصلي وندعي والله بفضل الله ربنا قريب مجيب بفضل الله أرحم بنا من رحمة الأمة بسرعة الرضيع الأخت فاطمة من ليبيا السلام عليكم
أيوه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أهلا وسهلا بشيخنا الفاضل أهلا بيك أخت فاطمة وربنا يفرج همكم يا رب العالمين ممكن توطي ربنا التلفزيون يحفظك يا رب العالمين الله يبارك فيك يا أخت فاطمة يا ريت توطي التلفزيون بس
نسأل الله أن يجعلك من أهل الجنة يا رب العالمين يا رب احنا وانت وجميع المشاهدين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين طبعا أنا أول مرة أكلمك ويعني نسأل الله أن ربي يجزيك عنا الجنة يا رب العالمين الله يبارك فيك يا أخت فاطمة ربنا بالله يعزك.
عليك ادعي لي وادعي لي ذريتي وزوجي ربنا يبارك ونسأل الله أنه يرضى عليك يا رب العالمين آمين- آمين يا رب آمين وانت ادعوا لنا يعني- والله ادعوا لنا يا أخت والله فاطمة.
أنا اللي خلاني أكلمك إني بس أحببناك في الله وإن إن يعني إحنا نبوك تدعينا إن شاء الله حاضر و...
والله ويعني وكمان نصايحك الطيبة إن شاء الله يا رب العالمين نسأل الله أن يبارك فيك يا رب آمين يا العالمين رب. آمين يا رب العالمين والله يا أخت فاطمة نحن والله وأنا صادق في هذا والله نحن نقنط في الصلوات الخمس والله للدعاء لكل آمين.
بلاد المسلمين في كل صلاة في هذه الأيام والله عندي آمين في آمين مسجدي نسأل الله أن خمس- يرضى عليك يا والله رب عندي في العالمين مسجدي والله في الخمس صلوات والله نقنط للدعاء للمسلمين كلهم جزاك الله الجنة اللهم آمين يا رب الله العالمين يخليك يا أخت فاطمة ربنا ادعي يحفظك لنا إن شاء الله ادعي لنا إن شاء الله يا رب حاضر العالمين حاضر والله يا أخت فاطمة ويا ربنا رب يعزك.
إن شاء الله نزوركم في مصر ونشوفكم إن شاء الله تنورونا يا على رب راسنا من فوق يا أهلا وسهلا تنورونا ربنا يعزك يا رب العالمين الأخت حنان سلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقول لحضرتك ايه نعم عايزه اسالك بس عايزه اسالك على البلاء اللي انا فيه ربنا يفرج عنك يا رب
بص يا شيخ أيوه
انا يعني اتر- اول ما ك- اول ما اتولدت والدتي ماتت ربنا يرحمك وبعديه والدي وبعديها اتجوزت وجوزي اتوفى نعم
وجوزي أيوه ومعايا بنتين نعم والله يا أخت حنان عايز أقول لك حاجة صغيرة خالص فحاسه ان انا هت- هموت واسيبهم لا ربنا يبارك لك يا رب ويحفظهم لك يا رب اختي ما تقوليش كده انا عايز اقول لك حاجه بصي اخت حنان عايز اقول لك واقول لكل المشاهدين اللي معانا عايز اقول يا جماعه بصدق والله العظيم مش مش مش كلام من عندي ده النبي اللي قال كده ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال الله ارحم بكم من رحمه الام بطفلها الرضيع احيانا يا جماعه احيانا ال- ال- ال- ال- المقادير او الاشياء التي تدور على الانسان والابتلاءات اللي بتحصل له احيانا قد تبدو قاسيه جدا ولكن دايما لما نبص زي ما قلنا اي ابتلاء عامل زي العمله اللي ليها وجهين وجه فيه المحنه ووجه فيه المنحه وجه اللي فيه المحنه ان ان مثلا الاب والام والزوج ماتوا والمنحه ان انا لو احتسبتهم فانا في الجنه فالجنه مفيش اعظم ولا اغلى من الجنه الدنيا زي اصلا الى فناء كلها الى فناء كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام آه، يعني كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون شاهد في موضوع اختي الفاضله انت احتسب الام والاب واحتسب الزوج وبناتك اللي معاك دولت لو كان في قدرة أخت الفاضلة إن أنت ربنا يكرمك بزوج صالح برضو آه، يعينك على تربية ال- ال- البنات اليتامى دولت ربنا يا رب يكرمك ويسعد قلبك وخلي عندك دايما أمل في الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى لا يبتلينا من أجل أن يعذبنا وإنما, وإنما ليهذبنا ويقربنا سبحانه وتعالى ربنا اللي قال كده ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم اشكريه واحمديه على أي ابتلاء وقولي أك أكيد أكيد في خير في البلاء ده أنا مش شايفاه ويمكن ما اعرفوش لا في الدنيا ولا أي حاجة ولكن هعرفها في الآخرة ويمكن تعرفي السر في الدنيا وفي الآخرة وتشوفي قد إيه ربنا يفتح عليك ويكرمك ويسعدك ربنا يا رب يهون عليك هذا البلاء وما تقولش كده يعني آه، آه، خلي نفسك آه، عايشة في جو من السعادة عشان تطفي هذه السعادة على بناتك وخليهم هم دول مشروع حياتك ربنا يحفظهم لك يا رب العالمين أم أحمد السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخنا الله يعزك ممكن توطي بس التلفزيون
حط التلفزيون
اتفضلي يا أم أحمد
انا من الخصوص أهلا وسهلا بحضرتك ازيك يا شيخ أهلا بيك عامل ايه انا كان نفسي اكلم حضرتك بصراحة ربنا يبارك لك ربنا يعزك ويسترك يا رب انا نفسي تدعي لي ربنا يهدي لي عيالي ربنا يهديهم لك يا رب ويهدي لي جوزي اهم حاجة على عياله وعلى بيته وعلى نفسه يا رب يهديهولك ويحنن قلبه عليك وعلى أولاده يا رب العالمين يا رب.
ويملى بيتكم بالسعادة يا رب يا رب يا شيخنا يا رب ادعي لنا والنبي قولي لا إله إلا الله حاضر عينيا يا أم أحمد ربنا يبارك فيك يا رب العالمين طيب آه، الأخت أم ياسمين من ألمانيا آه إحنا قلناها خلاص الأخت أسماء قصبي آه، برضو قلناها فؤاد عبيدة من المغرب ادعوا لي بالثبات وحسن الخاتمة والبركة في زواجي كنت أنت السبب في اختياري الزوجات الصالحة الحمد لله رب العالمين ربنا يبارك لك فيها يا رب العالمين ويحفظكم من كل سوء شاهد يا جماعة أم ياسين من مصر السلام عليكم الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه انا مشكلتي ان انا جوزي كل ما يتعصب عليا او كده مم.
ان بيرمي عليا اليمين
آه، كل ما يتعصب بيرمي اليمين اه طب كان ر- رمى كام يمين لحد دلوقتي ثلاثة بس كده فالمرة الأولى اه آه كنت أنا حامل ايوه وراح هو اتعصب عليا وكده وراح رمى اليمين كان جاي من عند أهله و...
آه.
وعلى الآخر يعني قال لك ايه قال لك ايه يا ام ياسمين يعني اللفظ طالق بس قال لك انت طالق ده طبعا اقوى الفاظ الطلاق الطلاق الواضح يعني الصريح اه اه والمره الثانيه المرة التانية كنا ماسكين لبعض السكاكين الساعة 3 الفجر ما شاء الله عشان هو كان عايزني كده وأنا كان عليا ظروف يعني امم رحت انا قلت له لا مش قادره وكنت لسه ناقله العفش من اهلي كده وروحت مع اخويا ولما اخوش اخويا حش عني كان هيقتلني نعم
آه بس ف- قلت له حرام عليك ايه, انت إيه, إيه الجو كده إيه ايه كده الجو الرومانسي ده يا ام ياسمين مسكين بعض يعني سكاكين آه، ما شاء انا الله.
بحمد ربنا بجد والله ان حضرتك لان انا سالت في الموضوع كتير والكلام ده نعم فتالت مره اتهمني بالسرقه وكده المره الثانيه قال لك برضه انت طالق لا معلش انت طالق هو قال لي طالق ودخل نام وقضى ايامه عادي والكلام ده طب هقول لك يا ام ياسمين اصل موضوع الطلاق والحاجه دي بقى عشان ايه موضوع كبير شويه وانا محتاج اسمع حضرتك واسمع زوجك تمام ف يعني اتمنى بس خدي النمره من الكنترول ولو لقيت حتى التليفون متحول ابعتي رساله وانا لازم اتصل عليك حاضر انا حاضر الموضوع الطلاق ده اصل لازم اسمع كلام الزوج نفسه هو الزوج قال ايه ما ماشي زعلش يا ام مني ياسمين الزوج حتى مش عايز ولا يطلق ولا يعمل اي لا حاجه لا ما انا انا انا ان شاء الله اكلمك ان شاء الله ووصليني ليه بس على اساس ان انا برضو اسمع هو قال ايه اصل في موضوع الطلاق يا جماعه مش لازم اسمع كلام الزوجه لازم اسمع كلام الزوج لان هو اللي بيطلق هو قال ايه اللفظ اللي قاله ال- إيه اللي حصل إيه الظروف الموضوع يعني ايه محتاج ايه يعني محتاج ان احنا ن- نتريث فيه شويه الاستاذ علي السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا اهلا وسهلا ازيك يا شيخ محمود الله يعز حضرتك عامل ايه الحمد لله بخير كيف حالك الحمد لله احمد الله عليك
والله انا بنحبك في الله حبك الذي احببتني فيه ربنا يعزك استاذ علي اتفضل عندك حضرتك سؤال يا استاذ علي والله يا حضرتك دلوقتي يعني معلش بس انا هاخد من وقتك دقيقتين او لا حاول بسرعه عشان ما فيش وقت يعني كده حاول بسرعه بس يا استاذ علي
طيب دلوقتي حضرتك انا دلوقتي والدي عايش ومعايا مرة اب وكده واخوات وعايزين نقسم يعني وكده وهو عايش هل ينفع أم ما ينفعش؟
موضوع ال- ال- المواريث والحاجات دي كلها والاسئله الخاصه بالمواضيع الفقهيه يا استاذ علي ربنا يحفظك هنا في برنامج فتاوى خاص بدكتور عبد الله المصلح ربنا يحفظه رب العالمين نتصل بيه ان شاء الله يعني علشان برضه ما نتعداش على حق آه، آه، استاذنا الفاضل الدكتور عبد الله آه، طيب عايز اقول حاجه يا جماعه عايزين واجب مش عايزين ننسى الواجب بقى كل اسبوع لازم يكون في واجب كده عشان نشتغل مع بعض كده بقى ويبقى في عايزين زي ما قلنا كده كتر الاستغفار والصلاه على النبي المسلمين الان في بلاد المسلمين يا جماعه بيمروا بظروف صعبه كلكم شايفين والناس بقى تعبت نفسيتها تعبت من كتر ما شايفين افتح التلفزيون من هنا من صباحيه ربنا لحد بالليل ما بنسمع ما بنسمعش غير اخبار آه، قتل واصابات ومش عارفه ايه وحصل مش عارف ايه والبلد الفلانيه حصل فيا جماعه الناس زي ما تقول جالها حاله اكتئاب ناس تعبت عايزين نكتر من الاستغفار نكتر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لعل وعسى ربنا يرفع البلاء عن الأمة بكتر استغفارنا وصلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم عايزين نصلي ركعتين قيام ليل وندعي فيهم ان ربنا يفرج هموم المسلمين في كل بلاد المسلمين ادعوا ادعوا بجد بصدق من قلوبكم ربنا يبارك فيكم عايزين نصوم الخميس والاثنين الجايين وللصائم دعوة مستجابة عند الافطار واحنا كده وقت ما بنيجي نفطر كده ان شاء الله كل المسلمين في وقت واحد كده يا رب فرج هموم المسلمين في كل مكان يا رب العالمين يا رب ارزقنا الامن والامان في بلاد المسلمين يا رب يا رب امنا في اوطاننا ادعوا ادعوا كده ربنا يفرج هم المسلمين آه الاخت اسراء من السعوديه السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
السلام عليكم يا ريت نوطي التلفزيون يا جماعه قبل قبل ان شاء حضرتك الله ان شاء الله يا شيخ اتفضل السلام عليكم عليكم السلام اهلا وسهلا بحضرتك والله يا شيخ يعني سعيده جدا اني ربنا يسعد قلبك دنيا واخره يا رب الله يوفقك يا رب امين يا رب يعني كلماتك طيبه ما شاء الله الله ويعني يكرمك.
قراءتك ما شاء الله طيب.
الله يكرمك يا يا رب.
شيخ في عندي يعني آه يعني بس لو تعطيني رقمك يعني خاص عشان طيب حاضر خديه من الكنترول يا اختي اسراء عينيا حاضر ربنا يبارك فيك يا رب العالمين ولو لقيت الرقم بس متحاول ابعت رساله آه الاخت ساره من مصر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا ازيك يا وسهلا شيخ محمود اهلا بحضرتك انا بعزك قوي على فكره ربنا يعزك ويسترك ربنا يخليك الله يخليك على فكره انا كنت عايزه بس اسال حضرتك عن حاجه يعني اتفضلي انا كنت عايزه اولا يعني رقم تليفون حضرتك تاخديه من الكنترول حاضر آه، هسالك بس عن حاجه مهمه بجد حاضر.
انا عايزه التليفون ده باي طريقه حاضر
بس حاجه تانية عايزه حضرتك تدعي لي بالزوج الصالح يعني ربنا يا رب يرزقك يا رب ويرزق كل بنات المسلمين بالازواج الصالحين يا تدعي رب لي ان انا نفسي بجد اتثبت في الصلاه يا ريت آه في الصلاه اه على فكره طيب أنا ده عندي ايه إيه- 16 ايه سنة.
اللي معنى اختصار عايزين طب يبقى وعد الان على الهوا كده حاجه كده آه، توبه فريش كده زي ما بيقولوا يعني ف يعني نتوعد من الان ان شاء الله اختصارا من دلوقتي بعد الحلقه ما تخلص مباشره تقوم تصلي المغرب والعشاء دلوقتي ونتوعد ان شاء الله نظبط المنبه ونقوم نصلي الفجر وبعد الفجر كده اذكر ربنا سبحانه وتعالى ووقت كل صلاة أول ما نسمع الله أكبر الله أكبر من كل حاجة نسيب الطبيخ والأكل والشرب والدنيا ونقوم نصلي ربنا يكرمك يا رب العالمين عايز أقول حاجة يا جماعة بس قبل ما الوقت يجري آه، آه، الإخوة اللي- والأخوات اللي بيتابعوا دروسي في المساجد الآن آه، عندي ال- ان شاء الله في ثلاث دروس يوم الخميس اللي جاي بعد بكره مباشره يوم الخميس اللي جاي في آه، مؤتمر علمي في آه، مدينه الاسكندريه الحبيبه والقريبه الى القلب آه، درس في مسجد القائد ابراهيم مسجد القائد ابراهيم في الاسكندريه محطه الرمل خدوا بالكم وركزوا الدرس بعد العصر الدرس بعد صلاة العصر في الإسكندرية محطة الرمل مسجد القائد إبراهيم الدرس الثاني يوم السبت في مسجد بنت الصديق في مدينة الشيخ زايد اللي هي قبل أكتوبر في الحي ال11 هيكون الدرس بعد العشاء مسجد بنت الصديق الشيخ زايد الحي ال11 بعد العشاء يوم الأحد في آه، مسجد آه، الخليل إبراهيم في حدائق المعادي محطة حدائق المعادي بتاعة المترو مسجد الخليل إبراهيم محطة حدائق المعادي هيكون الدرس بعد العشاء إن شاء الله سبحانه وتعالى نتمنى إن شاء الله نشوفكم على خير وربنا يجمعنا وإياكم على خير والحمد لله أن فرجت عنا الهموم بقالي سنين طويلة ما بنزلش مساجد ربنا يا رب يجمعنا وإياكم على خير ودايما بقول روح المسجد روح المسجد لا تعوض عايزين نتواعد من الآن بالله طيب معانا تليفون السلام عليكم الأستاذ محمود من إيطاليا السلام عليكم ازيك يا شيخ محمود أهلا وسهلا الله يبارك لك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته انت والشيوخ الطيبين ربنا يبارك في الجميع يا رب العالمين الله يخليك انا بس عاوز اسالك سؤالين سرعه بسرعه كده لو سمحت عينيا ممكن؟
اتفضل الاول انا بستغفر ربنا كتير يعني الحمد لله وبصلي على النبي عليه الصلاه والسلام اه بس بقول حاجه في الطريقه يعني بقول بطريقه معينه بقول استغفر الله العظيم مثلا من كل ذنب عظيم بعدد من قالها من قبل ومن بعد الى يوم الدين احنا ما يعني مش مش محتاجين ال ال ال ال يعني احنا ن- يعني ايه كلام يعني عارف بكل بساطه استغفر الله استغفر الله بس كده أستغفر- عادي يعني, يعني.
استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب واتوب اليه ببساطه كده اه ربنا يبارك خلاص.
فيك اه السؤال الثاني اتفضل.
السؤال الثاني بعد اذن حضرتك اتفضل.
انا مثلا متفق مع واحد صاحبي نقرا قران نعم بس هو بيقول لي انت ممكن واحد مغربي مثلا بيقول لي انت ممكن تقرا في البيت نعم.
الجزء الاولاني وانا اقرا الجزء الثاني ايوه فبيتحسب لي انا اكني قرات الجزئين فهل ده صحيح؟
لا لان ايه صح اللي انا اعرفه ان احنا بنقرا مع بعض بالظبط.
بتتحسب مثلا إن الجزئين مع بعض واحنا قاريين بالظبط إحنا انتوا بنقرا لو مع قاعدين بعض لو قاعدين مع بعض آه، هفترض ان انت هتقرأ جزء وهو يقرأ جزء فوانت بتقرأ هو بيردد معاك ولو بصوت واطي وهو لما يقرأ انت بتردد معاه بصوت واطي فيتحسب لك ويتحسب له الجزئين بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا يبارك فيك يا استاذ محمود ويحفظك من كل سوء اخواني وحبايبي نتوعد من الان بقى بجد عايزين ندخل السعادة على الآخرين تعالوا نشوف شوف اللي يدخل سعادة على إنسان شوف قد إيه- شوف قد إيه ربنا هيكرمه ويدخل عليه السعادة في الدنيا والآخرة انتوا بتدخل- بتدخلوا على قلب السعادة بلقاء بيكم يوم الثلاث كل يوم ثلاث والله بشعر بأن قلبي مليان غرقان سعادة بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا يجمعنا لكم على خير نتواعد ان احنا نحاول ندخل السعادة على الآخرين ننظف قلوبنا بقى من الحقد ومن الحسد ومن ومن ال- الغيبة والنميمة والضغينة والدنيا مش مستاهلة اللي الناس بتعمله أو اللي بعض الناس بتعمله مع بعض الدنيا أسهل وأبسط من كده وسامحوني ولا تسوي حاجة بجوار جنة الرحمن اللي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر دلوقتي معاكم بيجري بسرعة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء وياما بيوت كخيط عنكبوت بتنهار وتغرق في بحر السكوت بيوت من إزاز بفرش وجهاز لكن من القلوب الإيمان اختفى